شكرا سيد آه، مفيد موسى شكرا لوجودك معنا هذا الصباح أنا اسمي عصام الهادي أنا آه، أستاذ محاضر هنا في جامعة فلوريدا ودرس اللغة العربية ونتشرف بوجودك معنا في هذا الصباح لإجراء هذا الحوار آه، اليوم هو الجمعة آه، الحادي عشر من نوفمبر عام 2011 والساعة الآن العاشرة صباحا آه، شكرا لوجودك مرة أخرى آم، نرجو أن تتكرم بأنك آه، تقدم نفسك يعني معلومات شخصية عن آه، ميلادك مكان ميلادك وأين ولدت يعني وتعليمك الأول يعني معلومات عن حياتك الأولى
آه، أنا اسمي مفيد عبد العزيز موسى وأنا كنت مولود في مصر في أول ديسمبر 1928 وفي ال- وفي مصر أنا طبعا دخلت المدارس الابتدائية ومنها إلى الثانوية ومنها إلى الجامعة جامعة القاهرة كلية الزراعة وتخرجت منها بدرجة شرف وكنت أصغر الخريجين في تاريخ الكلية بعد كده انا آه، آه، اش- بعد التخرج اشتغلت كمعيد في كلية الزراعة لمدة سنتين بعد كده ادوني منحة للدراسة في الخارج فروحت قضيت سنة في انجلترا وبعد انجلترا ما عجبتنيش ما عجبتنيش الحياة في انجلترا فانا دايما كان املي ان انا اجي امريكا ف حظي كان كويس لان انا قابلت بعض الناس السياسيين في مصر وساعدوني باني أن أ- احول المنحه الى امريكا طبعا تقدمت لجامعات امريكا كتي- حوالي خمس جامعات اول جامعه قبلتني كانت جامعه الينوي فدرست علم الحشرات واخذت درجه الماجستير في 1953 وأخذت الدكتوراه في 1955 وبعد كده هو رجعت على مصر علشان أشتغل بدل ما أشتغل في الجامعة اشتغلت في وزارة الزراعة ففي في وقاية النباتات أبحاث وقاية النباتات
جيد أم ذكرت انك آه، درست بجامعه الينوي اين هذه الجامعه يعني جامعه الينوي وين في آه، ديت في آه، مدينة إربانا شامبين اربان شامبين إربانا شامبين
وبعد بعد ان رجعت الى القاهره وعملت بوزاره الزراعه آه، كم سنه بقيت بالقاهره قعدت في القاهرة أربع سنين ونصف اشتغلت فيه في الأبحاث في أبحاث آه، وقاية المزروعات وعملت مشاريع كثيرة ولكن ما كنتش آه، مبسوط في العمل لأن ما كانش عندهم استعداد إن هم يقوموا بالتساهيل وال- وال- يساعدوا الواحد في في نجاحه وكان في دايما حقد من الناس المتعلمين في الخارج والناس في في في مصر وكانت النتيجة إن أنا قررت إن أنا أسيب البلاد وأرجع أخرج من البلاد فطبعا كانت عملية مش سهلة خصوصا لأن أي حد خريجين في الجامعات آه، من الخارج آه، بيبقى ممنوع خروجهم لأن ال- ال- الدولة هتخسر الكفايات العلمية فأنا كان حظي كويس لأن أنا كنت أعرف ناس أمريكان كتير في السفارة وأعرف أمريكان كتير في الوحدة ال- ال- البحرية الأمريكية كانوا متخرجين من نفس الجامعة إلينوي فعن طريقهم آه، كانوا يساعدوني في إن أنا أحصل على آه، فيزا بتاعت الهجرة وأجي أمريكا تاني
جيد أم، عاوز اعرف يعني انت لما لما جيت على امريكا اول مره كان سنه كم تقريبا
كان آه، كم س- سنه آه، كانت- في اي عام كانت أول مرة اول مره أول مرة كانت سنة 51 51 أيوه دي لما لما جيت على على الينوي أيوه كانت سنة 51 51 طيب أم انت ذكرت يعني دارين شيء من التاريخ بسيط يعني انت ذكرت بانك كنت تعرف بعض السياسيين في مصر يعني هم ساعدوك ب ممكن ممكن تذكر مين من من من هدول السياسيين يعني وايه كانوا ايش كانت مناصبهم يعني ايوه ال- واحد منهم كان البدراوي عاشور بدراوي عاشور دوت كان من كبار المزارعين في مصر وكانت آه، آه، بنته كانت متجوزه فؤاد سراج الدين اللي هو كان رئيس الوزراء في الوقت ده فكان موجود ال- ال- هو كان عضو في مجلس الشيوخ كان موجود في لندن بس اللغة الإنجليزية بتاعته كانت ضعيفة فكان محتاج مساعدات فأنا ساعدته فكنت فقمت كم- آه، كسكرتير له صحيح فحب يرد الجميل فانا طلبت منه طلبت منه اذا كان ممكن يساعدني اجي احول المنحه لامريكا وفعلا خد الطلب بتاعي لتحويل المنحه واتصلوا و واتم اتم ال- ال- هو خده مصر لما في عودته واتصل بيا بعد كده وقال لي كل حاجه تمام كل شيء تمام مم.
وج- ف- جيد برضو يا دكتور آه، موسى يعني هل ايش بتذكر عن الحياة السياسية في مصر قبل يعني قبل حضورك الى امريكا يعني انت حضرت الى امريكا قبل الثورة قبل جمال عبد الناصر ايش تذكر عن ال- عن الحياة السياسية في مصر في ذلك الوقت يعني كان في حريه كبيره جدا حريه حريه في في ال- في السي- في الصحافه حريه في التحرك حريه في الاجتماعات في آه، آه، ان الواحد يت- يتكلم ب- بحريه وما فيش اي خوف وما فيش اي آه، اضطهاد آه، بس طبعا بعد الثوره ما جت آه، كان وضع اخر خالص آه، لما الثوره جت انا ما كنتش موجود بس لما رجعت مصر آه، قابلتني مشاكل كبيره جدا لان انا كنت اتزوجت من آه، سيده امريكيه كانت بتدرس في جامعه الينوي وخدتها الى مصر فطبعا دوت بك- بدات آه، آه، ال- آه، المجتمع في وقتها تحت جمال عبد الناصر القياده بتاعته كان دايما يشك في الاجانب فطبعا انا مصري متزوج من اجنبيه فبدا طبعا في شيء من الشك وانا كان عندي نشاط كبير جدا لان كان في آه، كان في آه، نادي للطلبه خريجين جامعات امريكا يتقابلوا مع زملائهم الامريكان الامريكيين الموجودين في مصر فانا كنت كمان كنت آه، انتخبوني ابقى التريجرر اللي هو ال- مم.
ال- المحاسب ال- ال- الميزانيه والفلوس فطبعا ديت آه، زودت التشابه آه، فيا ان انا عميل أم- امريكي فطبعا بقيت محترس جدا و فكان في شيء من ال- من الخوف مم.
انا وزملائي اللي درسوا في امريكا كنا دايما علشان ما كانش تعجبنا الحاله كنا دايما نتقابل في في اماكن في بيوتنا علشان نقدر نتكلم بحريه لان في ثقه بينا وبين بعض مم.
وكان في كنا نسمع عن حالات آه، بتاع زميل لنا كان بيدرس اقتصاد في امريكا ولما رجع وكان طبعا درس الكابيتاليزم اللي هي ال- الرأسمالية الرأسمالية فطبعا كان بي دايما هو بيتكلم على ال- الرأسمالية وطبعا ناصر عبد عبد الناصر كان أيامها اشتراك اشتراكية فاختفى فطبعا اختفى دوت فلما اختفى ومحدش عارف هو راح فين او جراله ايه طبعا دوت زاد الرعب والخوف منه فكان في دايما كل المتعلمين في الخارج بيحاولوا بقدر الامكان ان هم يتخلصوا ويهربوا من البلد
صحيح أم ايضا يعني عاوز اسالك عن جامعة القاهرة ايوه أنت درست بجامعة القاهرة كلية الزراعة أم، أظن كلية الزراعة هي خارج سور الجامعة كانت ناحية أنا على فكرة أنا درست في جامعة القاهرة أيضا يعني أيوة، بس يعني بعدك ب- بفترة يعني فكلية الزراعة أعرفها تماما ورحتها كتير يعني فعاوز أسألك عن الحياة الدراسية والأكاديمية في الجامعة في ذلك الوقت يعني هذا هذا يعني أيضا من باب التوثيق يعني ممكن ممكن تقول لنا شوية عن عن الجامعة وإزاي كانوا الطلاب مع بعض وعلاقاتهم بالأساتذة والنظام الدراسي بشكل عام في الجامعة يعني
ال- الدراسة أيامها كانت طبعا عشان تخش الجامعة لازم يبقى عندك درجات عالية للأسف آه، كلية الزراعة كانت تقبل طلبة بنسبة آه، ضعيفة آه، بعد الثانوية العامة ف- آه، الدراسة كانت عند كان عندنا أساتذة ممتازين منهم متخرجين من جامعات في, في أنحاء العالم يا- أنا كان حظي كويس جدا لأن أنا كان في دكاترة أساتذة من أمريكا ومن إنجلترا ومن هولندا وفرنسا فكنا نتشبع العلم يعني على على أسس وما كانش فيه طبعا تدخل في أي سياسة أو أي حاجات زي كده نشاط سياسي للطلبة إلا في بعض الأحيان إنما الدراسة آه، كانت آه،
كانت باللغة العربية ولا باللغة الإنجليزية؟
باللغه العربيه في كليه الزراعه مم.
بس طبعا كانوا بيدونا الاصطلاحات الانجليزيه مم.
بجانب ال- الاصطلاحات العربيه بس في كليه الهندسه كانت كل الدراسه بالانجليزي في كليه العلوم الدراسه بالانجليزي جيد.
وطبعا كليه الاداب كان فيها اللغات مم.
ف- فحسب ال- المناهج وحسب ال- ال- التخصص بتذكر مين كان كان مدير الجامعة على أيامك يعني أو عميد الكلية؟
عميد الكليه كان الدكتور سليم أها بس م- مش فاكر يعني الكل ال- آه، الاسم آه.
دكتور سليم كان عميد الكليه جيد أم، بتذكر بعض من زملائك من تلك الفترة يعني يعني بعض من الزملاء اللي كانوا معك في ال في ال في الطلبة؟
الدراسة الطلبة يعني آه.
وهل هم الآن وين يعني هل أنت على اتصال فيهم يعني؟
انا على اتصال ايوه انا كان ليا زميل اسمه آه، هو دلوقتي اسمه عبد العزيز زاهر هو معاه دكتوراه من انجلترا وهو على المعاش حاليا انما كان استاذ في الجامعه في كليه الزراعه ولما كان استاذ في كليه الزراعه كان جاه هنا هو زياره هنا في امريكا وبيعتبر من الناس ال- ال- آه، العلماء في التخصص بتاعه آه، لا زلت لا زلت على اتصال بيه وكل مرة أنزل مصر علشان أشوف الأسرة آه، العائلة فدايما أكون على اتصال به آه، وهو آه، بالتالي بي- آه، يذكرني بأسماء ال- الإخوان ال- ال- ال- اللي طبعا اللي توفهم والإخوان اللي موجودين حاليا وطبعا في آه، في ب- دكاترة كتير يعني وفي منهم كتير قوي كانوا كمان يجوا هنا وقت يزوروني في امريكا أها يس
طيب آم، ه- جيد هذا هذه ذكريات لطيفة يعني آم، عاوز أسأل عن بعد حضورك للمرة الثانية إلى أمريكا ايوه آم، أين استغريت في البداية وإيه إيه إيه كنت بتعمل يعني؟
اول ما جيت امريكا طبعا آه للاسف جيت في شهر اكتوبر on Columbus Day ف آه، يوم ما يتنسيش فلما جيت امريكا ما كانش في عمل لان ما كنتش اقدر ابدا اعمل اي اتصالات آه.
بين مصر ده في وجود ال- في العصر بتاع جمال عبد الناصر كان من الصعب جدا انك انت تعمل مراسلات خارج الدوله فكانت نتيجتها ان انا ما قدرتش ارتب اي منحه او اي عمل قبل قدومي في امريكا فلما جيت معايا الاسره لحسن الحظ انا رحت حضرت اجتماع سنوي لجمعيه الحشرات الامريكيه كان في اتلانتيك سيتي نيوجيرسي وطبعا ديت فرصه ان الواحد يقدر يقابل زملاء ويقابل ناس عندهم آه، وظائف ف آه، قدمت عملت عملت انا interviews هناك بس للاسف لما عرفوا ان انا مانيش آه، ده كانت الحكومه الامريكيه كان عندها وظائف كتير في محطات تجارب ابحاث هنا في امريكا بس للاسف بعد ما عملت انترفيو كل حاجه وعندهم استعداد ان هم ي- يعرضوا عليا الوظيفه سالوني اذا كنت انا عندي الجنسيه الامريكيه فطبعا ما كانش عندي الجنسيه فقالوا لي والله احنا اسفين ما نقدرش ن- نشغلك فكان يعني خاب امل الواحد شويه انما قب... آه لقيت برضو في وظيفه تانية ف بس ما قدرتش اقابل اللي عندهم الوظيفه في وقتها بس اخدت ارقام التليفون بتاعتهم واديتهم برضو سبت لهم ال- الملخص آه، عن تعليمي وخبراتي آه، وابحاثي فاتصلوا بي فكانوا في ولايه انديانا كان ال Department of Conservation وكانوا محتاجين واحد علشان في متخصص في الحشرات علشان يشتغل معاهم فعرضوا عليا الوظيفه فانتقلت الى انديانا وكان مركزي في انديانابوليس انديانا
ط- طيب يعني كم سنه كم سنه بقيت في في انديانابلس قعدت في انديانابوليس سنتين سنتين وكنت بقوم كانسبكتور يعني مفتش على المزارع علشان نتاكد ان ما فيهاش افات ولا امراض للنباتات ده كان ال- العمل اللي انا كنت فيه بس بعد كده انا لقي- وجدت ان ال- ال- المستقبل محدود مم.
في الوظيفه دي فقعدت افكر ان انا على ان انا معايا دكتوراه ومعايا خبره فلازم انا استغلها فاضطريت ان انا اروح فاتكلمت مع الاستاذ بتاعي في جامعه الينوي مم.
بروفيسور هو بتاعي ده كان ال supervisor عليا هو كان عضو في احتياطي ضابط احتياطي في الجيش الامريكي بجانب ال- وظيفته كاستاذ في الجامعه فسالته فقال لي ما تخش الجيش الامريكي قلت له ليه خش الجيش الامريكي؟ قال لي ده في في ابحاث ومحتاجين علماء و... و... وانا اعتقد انك انت هتجد مستقبل باهر لك في الجيش. ف... واعطاني بيانات كتير عنه. ففعلا تقدمت ال- ال- الوظيفه في الجيش. قبلوني في الجيش براتب كابتن وانا كنت اول واحد في تاريخ الج- في الجيش الامريكي يحصل على رتبه كابتن اول ما يخش في الجيش كظابط فكان حظي كويس جيد آه.
وين وين اشتغلت في الجيش؟ وين؟ في وين؟
في فين؟
كان في آه في س- في سبتمبر لا في في, في اي مكان يعني في محطه العمل كانت فين؟
العمل لازم اخد قبل ال basic training اللي هو ال- ال- في الاول هو ك- فكان في سان انطونيو تكساس okay بعد سان انطونيو تكساس عين عينوني كباحث في آه، Walter Reed Army آه، hospital عندهم Walter Reed Army Institute of Research وفيها قسم لل preventive medicine اللي هو الطب الوقائي فانا اشتغلت هناك ك آه، من ضمن ال- ال- ال- ال staff الوظائف في الابحاث بعد كده هوت انا my boss اللي هو الرئيس بتاعي راح بانكوك تايلاند فطلب من من القياده ان انا آه، اروح اتنقل واشتغل معاه في بانكوك تايلاند ففعلا خدت الأسرة واتنقلنا ورحنا هناك في بانكوك وكنت بقوم بأبحاث هناك علشان نساعد القوات اللي في كانت في فيتنام في وقتها بس ف بعد ما آه، قعدت ثلاث سنوات في تايلاند وفي تايلاند كنت أروح من تايلاند للملايو لأن كنا بنقوم بأبحاث هناك برضه
جيد ه- هذه دي ذكريات طيبه جدا أم، عاوز اعرف عن انتقالك الى فلوريدا امتى امتى جيت على فلوريدا و- وليش اخترت فلوريدا تحديدا يعني؟
أنا كنت آه، فلوريدا بالذات في جينزفيل كانت مهمة جدا بالنسبة لل- لل- للدفاع الأمريكي لأن في آه، معهد أبحاث هنا في أمريكا في جينزفيل اللي هو ال US Department of Agriculture تبع وزاره الزراعه الامريكيه كانوا بيقوموا بابحاث كتيره جدا ايام الحرب العالميه الثانيه بمس... كانوا بيساعدوا القوات الامريكيه لما كانت في اوروبا في حمايه حمايه القوات فدايما كان في على اتصال بينهم باستمرار فكانوا علشان ده مهم المعهد دوت كان مهم للابحاث فلازم يبقى عندهم ضابط اتصال يقوم بتوجيههم في ال- احتياجات ال- الدفاع فأنا اختاروني ف- اختاروني أنا علشان أكون أنا ضابط الاتصال هنا ف- في جينزبرج فجيت هنا وقضيت أربع سنوات بس قبل كده أنا كنت كنا اختاروني عشان أبقى مستشار لكبير أطباء الجيش في البنتاجون وقضيت خمس سنوات في المنصب ده وطبعا كانت مسؤوليتي ان انا آه، ارشد او اقدم خدمات لكبير اطباء الجيش عن اي مشاكل تتعرضها القوات في الجيش في اي مكان في العالم آه، يحتاجوا الى عمليات آه، حربيه في حمايه ال- ال- آه، القوات فكانت آه، ومن العمل دوت انا اختاروني عشان ابقى اكون آه، ضابط اتصال هنا في فلوريدا
امتى امتى جيت على فلوريدا؟
جيت في فلوريدا في سنة 1983
ومنذ ذلك التاريخ يعني بقيت بشكل عام يعني مستقر مستقر هنا بس آه، هي مدة أربع سنوات مم.
وبعد بعد أربع سنوات اختاروني علشان مم.
لازم علشان أنتقل تاني مم.
ففي القوات العسكرية دايما بتتنقل صحيح في فكانوا محتاجين واحد آه، ضابط يكون في رتبة عالية علشان يبقى مسؤول عن الطب الوقائي للقوات للجيش في أوروبا مح- فاختاروني علشان أكون أنا المسؤول عن الطب الوقائي في, في أوروبا فكان عندنا قوات موجودة في أوروبا في 14 دولة في 16 دولة في أوروبا ف طبعا كانت مسؤوليه كبيره وكان عندي قسم كبير في من الاطباء وفي من الانجينيرز وفي من من كل ال... في اخصائيين آه، كثيرين
وفي في اوروبا يعني هل رحت عملت في اوروبا يعني؟
انا رحت و- وين وين كنت م- في م- في اوروبا وين؟
كنت في آه، المانيا في لانشتول لانشتول ديت اللي فيها آه، فيها مستشفى عسكري وفيها م- آه، برضه معامل آه، علمية علشان التحاليلات اللي- اللي هي علشان تساعد المستشفى في علاج ال- ال- القوات مم.
فأنا بقى كنت مسؤول
مم.
عن الطب عن الطب الوقائي وعن حماية آه، مش بس القوات والعائلات بتاعت القوات أها.
في أوروبا
طيب وب- وبعد ذلك يعني رجعت للاستقرار بعد- في في فلوريدا؟
بعد ذلك رجعت على فلوريدا بس علشان بقى إيه، طلعت على المعاش مم.
فلما طلعت على المعاش طبعا بدأت أفكر لازم أعمل أي أشتغل أي حاجة بس عايز حاجة تبقى مختلفة مم.
عن التخصص بتاعي مم.
ف... فبدأت أفكر إزاي أوفر في فلوس لأن أنا عايش على المعاش مم.
ففكرت إن أنا أدرس income tax مم.
الضرائب مم.
ضرائب الدخل مم.
فعشان أدرس ضرائب الدخل فعلا أخذت كورس مع H&R Block مم.
وادوني دبلوم مم.
شهاده بان انا certified وكل حاجه ان انا ممكن اشتغل في الضرايب وفعلا عرضوا عليا وظيفه مم.
اشتغلت معاهم في موسم واحد مم.
في سنه واحده بس اقتبست خبرات كتيره جدا مم.
من الزملاء اللي كانوا بيشتغلوا في العمل دوت من عده سنوات مم.
انما انا ما عجبتنيش ال... ال... ما عجبتنيش ال- الاوقات
مم.
بتاعه ال- العمل ف... ففضلت مم.
فض... انما اللي عجبني في العمل ان انا بساعد ناس كتير فانا قلت انا مش محتاج الدخل لان انا الحمد لله مبسوط في في المعاش بتاعي مم.
فانما انا اقدر اقوم ديت بخدمات لل community لل community اللي احنا عايشين فيها هنا مم.
ففعلا تطوعت لل IRS علشان اقوم بمساعده بان انا اساعد واعمل الضرائب ديت حساب الضرائب للناس اللي محتاجاها صحيح سواء كانت س- سيدات ارامل او سيدات مثلا مطلقه مم.
او آه، ناس فقراء او ناس ما عندهمش ما يعرفوش اللغه مم.
كويس الانجليزي ف وشعرت بإن- بجريت يعني في ارتياح نفسي ممتاز بال- ان انا بت- بتساعد ناس وفي نفس الوقت ب- بتساعد ال community ممتاز لان ديت الناس ديت اللي هي فتحت لي الابواب بالرزق فانا لازم برضو يعني give her something back ممتاز فالحمد لله اشتغلت فيها 15 سنه فب... وعندنا عده متطوعين هنا في جينزفيل حوالي 35 متطوع فبقيت انا ال lead ال lead instructor كنت انا ال... ال... ال...
مم.
وبعد كده كنت انا المسؤول عن ال troubleshooter يعني انا اروح بقى عندنا الاماكن اللي بنساعد فيها الناس ديت انا اروح وعشان اتاكد ان كل حاجه ما فيش مشاكل نحلها نفرجها وكل حاجه ف ويعني حاجه كانت آه، جميله ممتاز ممتاز جدا يا ممتاز. آه.
دكتور مفيد دي آه، مؤكد خبرة جيدة جدا ومساهمة مقدرة نحو المجتمع يعني فعلا يعني آه، نحن نحتاج أن نعرف عن مساهمات العرب تجاه هذا المجتمع الأمريكي وهذا نموذج جيد يعني من من المساهمات الممتازة يعني أم انت كان يعني تكلمت اكثر من مره عن عن اسرتك عن الاسره وذكرت بانك يعني اسرتك كانت معك في مصر وجيت على امريكا ف أم، ممكن تحكي لنا يعني تولينا شويه عن عن الاسره يعني أم، افراد اسرتك سواء كان اسرتك في مصر او اسرتك هنا في امريكا
آه، انا لما لما كنت في مصر كانت طبعا ز- زوجتي آه، كان عندنا آه، طفلين آه، بنت دينا وطارق آه، كانوا مولودين في مصر وكانت آه، زوجتي الامريكيه اول مره طبعا لما نزلت مصر انا حبيت نعيش في ب- آه، في آه، مجتمع ميكست يعني خليط من اجانب ومصريين علشان وخصوصا الامريكيين فكنا عايشين في الضواحي في آه، في مكان كل اسمه المعادي في نسبه كبيره جدا من الامريكيين امريكيين عايشين فديت بت- بتسهل بالنسبه لزوجتي تشعر بانها مش في بلد غريبه وفي نفس الوقت يبقى ال- ال- ال- التدرج في ال- في الاندماج يبقى ب- يبقى سهل بالنسبه لها فطبعا والاولاد آه، وبداوا يتعلموا عربي وزوجتي كانت مبسوطه جدا وتحب جدا وحتى كنا دايما اخدها ونسافر في الارياف علشان تشوف ال- ال- القرى وخدوا صورتها مره وحطوها على ال- الجري على المجله مم.
في موسم القطن ولبسوها لبس آه، فلاحة وكل حاجة والمنديل على آه، رأسها هو
ممتاز فكانت حاجة جميلة يعني الحقيقة فطبعا لما احنا لما رجعنا أمريكا لما هاجرت وطبعا ومعايا الأسرة آه، وقعدنا في انديانا فترة دلوقتي آه، وطبعا مع الجيش فبنتنقل باستمرار فطبعا دي كانت عملية مش سهلة بالنسبة للأطفال لأن طبعا كل أصدقائهم بيسيبوهم وي- ويروحوا ينتقلوا في حتة تانية صحيح.
بس في نفس الوقت فيها خبرة بالنسبة لهم لأن هم لأنه بيتعرضوا ل- لمستويات ولعادات وطباع بتاعت دول مختلفة صحيح ففيها خبرات برضو يعني لا تتعوض فأنا عندي دلوقتي آه، هم ثلاثة من الأولاد مم.
عندي طارق وهو عنده دلوقتي شركة بتاعة آه، آه، بلاط آه، سيراميك سيراميك.
tile and design هنا في امريكا في ك- في كاليفورنيا مم.
وعايش في بيتالوما مم.
كاليفورنيا وعندي بنت آه، دينا و آه، دينا manager بتاعت women's boutique مم.
برضو في كاليفورنيا مم.
وعندي بنت آه، الص- الصغيرة آه، سوزان ديت آه، دخلت الجيش الأمريكي مم.
آه، وطلعت على المعاش من الجيش الأمريكي مم.
وكانت بتشتغل في المعامل التحاليل الطبية مم.
ودخلت سنة في college مم.
وخدت آه، بقت certified nurse وبتشتغل ممرضة ممرضة
مم.
في التمريض وعايشة هنا في جينزبرج ممتاز ممتاز ممتاز أم هذا حوار لطيف جدا نحن يعني كان بودنا نستمر اكثر ولكن يعني الزمن مره سريعا جدا يعني معلش أم فنشكرك جزيل الشكر دكتور مفيد العفو.
يعني هذه هذا حوار جميل واتمنى انه يعني نلتقي فرص اخرى يعني انك تزورنا في اي وقت يعني ان شاء الله شكرا جزيلا عفوا